الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وارض اللهم عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين وبالوالدين إحسانا كنا قد تكلمنا عن هذا الأمر يمكن منذ سنة ونصف تقريبا لكن الأمر يحتاج إلى أن يتجدد في كل يوم لماذا؟ لأن العقوق الحقيقة انتشر في الأمة انتشار النار في الهشيم عقوق الوالدين انتشر انتشار عجيب جدا بل إن بعض الناس ممكن يعامل أهله معاملة معينة يظن أن هو ده البر وهو بنفسه عين العقوق لكن هو مش عارف ليه؟ نتيجة جهله بمسألة يعني إيه بر الوالدين ويعني إيه عقوق الوالدين النهاردة إن شاء الله بشيء من الإيجاز نتكلم عن هذا الأمر ونسأل المولى عز وجل أن يجعلنا بارين بوالدينا يقول الحق جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربك عز وجل عالم مين اللي بيبر أهله ومين اللي مش بيبرهم عشان كده عقب بعد تلك الآية إيه؟ بقوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم سبحانه وتعالى أولا نحن لا نتبع الشرق ولا الغرب في أي أمر من أمور التشريع لكننا نتبع رب المشارق والمغارب سبحانه وتعالى والله عز وجل أمرنا أن نقتدي بإيه؟ بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ولذا قال تعالى في كتابه حينما تكلم عن أمر بر الوالدين فقال أن اشكر لي ولوالديك يعلق الإمام ابن عباس على تلك الآية فيقول ثلاث مقرونة بثلاث ثلاث حاجات مقرونة بثلاث حاجات ما تتمش دي إلا بدي قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلن يقبل وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل يبقى إذا مسألة قبول الأعمال هتشوف دلوقتي إن ممكن عمل الإنسان يحبط بسبب عقوق الوالدين تخيل بقى ممكن يكون عابد لله سبحانه وتعالى يصوم وبيصلي ويحج ويزكي ويعمل كل حاجة وهو بيعق والديه يظن ان هو بذلك ايه من المقربين بل من الاولياء وهو في النهايه من الاشقياء عند الله عز وجل بسبب ايه يا اخوانا بسبب عقوق الوالدين اصل انعام الوالدين ولله المثل الاعلى يشبه الى حد كبير انعام الله عز وجل ازاي ربك عز وجل ينعم عليك ها وما ينتظرش منك جزاء كذلك الوالدين يكرموك ومش عايزين منك اي حاجه يقول لك الود ودنا ان هو يبقى احسن مننا كمان شوف قد ايه ربك عز وجل لو جئت إليه بذنوب الدنيا كلها امثال الجبال ثم تبت لتاب الله عليك كذلك الوالدين تسيء إليهم ها وفي كلمة واحدة بس سامحني يا والدي وسامحيني يا والدتي خلاص المسألة انتهت شوف قد ايه عشان كده ربك عز وجل أمر بالإحسان إليهما والإسلام قدم الأمة على الأب لأسباب كثيرة جدا يا إخوانا لما الرجل جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك طب ليه قدم الأم بثلاث مرات ثلاث أضعاف الأب قال لك لأن الأم بتعاني آلام الحمل أدي واحد آلام الوضع أدي اثنين آلام الولادة والتربية أدي ثلاث ثلاث حاجات هي بتنفصل بها عن الأب تاني حاجة إن الأم ممكن الولد يطمع فيها أكثر من الأب إزاي؟ يعني ممكن ما يقدرش يسيء الأب ليه؟ أبوه شديد عليه يضربه انما الام مسكينه يا عيني تبص تلاقي الاب عمال يزعق لابنه وهو مكتوم مش قادر يتكلم اول ما الاب يمشي ينفش ريشه على مين على الغلبانه اللي قاعده في البيت عشان كده ربك عز وجل وصى بيها لانها مسكينه هتعمل معاها ايه هتضربها هتعمل خصوصا اذا كان مثلا يعني شاب كبير كده وتلابيسه مجانس طب هتعمله ايه ولا حاجه هتقدر تعملها معاه فبتسكت يعني عشان كده الشرع وصى بالام اكثر من الاب ولذا يوضح لك الحبيب صلى الله عليه وسلم والله العظيم لو نعرف يا اخواننا امر بر الوالدين يا الله والله العظيم الوالدان اوسط ابواب الجنه تخيل الوالد اوسط ابواب الجنه والله العظيم يا اخواننا لو انك ما خرجتش من الدنيا ديت يعني بعباده كثيره يعني يا دوب قضيت الفرائض فقط شوف قد ايه الفرائض بس ثم جئت الى الله عز وجل وقدمت على الله ببر الوالدين لكدت اجزم لك بالجنه هتشوف سيدنا ابن عباس يقول ايه في الكلام ده لكدت اجزم لك بانك من اهل الجنه ولو ان ايه طبعا لا نجزم لاحد انه من اهل الجنه ولا من اهل النار لا نزكي احدا على الله النبي عليه السلام بيوضح لك انك ما تقدرش تكافئ والدك ولا والدتك الا في حاله واحده والحاله ديت مستحيله ايه هي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا مملوك يعني عبد فيشتريه فيعتقه تخيل هي دي الحاله الوحيده اللي تقدر تكافئ فيها ابوك طيب ما فيش النهارده عبيد يبقى تعمل ايه يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك محال انك تقدر توفيهم حقهم تخيل بقى عشان كده صاحب كتاب نزهة المتقين بيعلق على الحديث ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك فشراء الولد لأبيه يعتبر هو نفسه عتق أبيه. نفس الشراء هو العتق. يبقى أبوه اتعتق بمجرد ما ابنه اشتراه. شوف بقى سبحان الله لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ده يا إخواننا بين الوالدين وصل لحد إن لو الأم والأب مش على معصية على كفر. وكفره بس لا وبيدعوك كمان للكفر على الرغم من ذلك امر ببرهما سبحانه وتعالى وان جاهداك على ان تشرك بي يعني مش مجرد بيقول لك تعالى يا ابني اكفر لا ده كل يوم مجاهده معك ما تيجي تكفر ما تيجي تكفر ما تيجي شوف قد ايه ها وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف لان كتير الحقيقه من الشباب ربنا يهدي الجميع يا رب بيبقى فاهم مسألة بفهم خطأ يعني مثلا لو انه في يوم من الايام خرج لامه وابوه قائمين على معصيه بيلعبوا طاولة مثلا والنبي عليه السلام يقول من لعب بالنرد يعني بالظهر فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فده اللي يلعب بالظهر سواء طاولة بقى ولا ليدو ولا سلم وتعبان ولا أي حاجة ها كل ده معصية لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام طيب خرج لقاهم قاعدين سهرانين قدام فيلم ولا تمثيلية فتبص ايه يغلظ عليهم انتوا قائمين على معصية انتوا انتوا انتوا انتوا فده ويهدم واجب اللي هو ايه اللي هو بين الوالدين لا يا اخي ادعوهم بايه بالحسنى هتشوف بقى سيدنا ابراهيم لما حب يدعى ابوه وهو ايه وكان عابدا للاصنام وعلى الرغم من ذلك كان بيدعو ايه يا ابت يا ابت يا هتشوف دلوقتي مش قد ايه يبقى اذا المساله مساله ان انت تدعو الاب والام بدين استجابوا استجابوا ما استجابوش ادعي لهم انما ما تغلطش على الام والاب ابدا لان انت بالبلدي كده محتاج تخش الجنه عن طريقهم وهم مش محتاجين لك في شيء هم مش محتاجين لك في شيء انما انت اللي محتاج تخش الجنه عن طريقهم حتى لو كانوا هم وحشين واحد يقول لك اصل ابويا اصله ايه اصله حد الطباع ما يطقش يعني من بلدي كده اقول لك ما هو البر يظهر في الحته دي بالذات ما هو في البر مش على مزاجنا يقول لك ابويا ما شاء الله راجل طيب ولين وهادي ولا بيهش ولا بينش زي الفل فعشان كده انا بعامله معامله كويسه قال لك لا البر ما بيظهرش هنا بس ده عظم البر واعظم البر يظهر امتى لما يكون الاب اصلا حد الطباع وانسان بالبلدي كده يعني ايه صاحبي كده وما تعرفش تتعامل معاه خالص ورغم ذلك انت تعامله بالدين والحسنى ايه هو بين بقى ايه يظهر بين الوالدين ولذا قال تعالى وان جهدك على ان تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف الايه دي نزلت في مين يا اخواننا نزلت في الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابه سيدنا سعد بن ابي وقاص امه كانت كافره وهو كان لسه داخل في الاسلام فحزن قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ طب يا سيدي أدينا أمك أهو وبقول لك إن أنا مش راضي عن الدين اللي أنت عليه ده. فارجع عن دين محمد عليه الصلاة والسلام وإلا همتنع عن الأكل والشرب لحد ما أموت والعرب يعايروك بإن أنت اللي قتلت أمك. عملت إيه يا إخوانا؟ منعت عن نفسها الأكل والشرب لمدة ثلاث أيام لحد ما سقطت على الأرض وأغمى عليها. كان لها ابن اسمه عمارة قام وقام ساقيها فأول ما سقاها وكده وفاقت قامت قايمة تدعي على مين؟ على سيدنا سعد بن أبي وقاص. فأنزل الله عز وجل جبريل بتلك الآيات عن السلام بتلك الآيات وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هكذا ولذا عشان تعرف بس قيمة الأب والأم حبيبك عليه الصلاة والسلام بيوضح لك إن أنت بشغلك بفلوسك بمالك بجاهك بكل ما تملك ملك للأب والأم أنت كلك على بعضك كده ملك للأب والأم صحيح يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك تيجي النهارده واحد أبوه يقول لابني مثلا معطول في 20 جنيه يقوم مديهم له تاني يوم يقول له عايز 20 جنيه يقول له أنت هتشتغلني يعني هي كل يوم يا حكاية يجي ثالث يوم يوم يتأفف في وش أبوه يقول له طب أنا سايب لك البيت خلاص خلصت لا يا إخوانا لا ده أنت ومالك لأبيك ده حتى ان الائمه استنبطوا حكم الحكم دوت من ثلاث ايات في القران المولى عز وجل حينما قال تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب قالوا الولد من كسب ابيه يعني ما اغنى عنه ماله وولده يبقى الولد من كسب الاب مش هو اللي رباه صرف عليه يا اخوانا هو اللي رباه تعب فيه وصرف عليه صح ولا لا يبقى من كسب ابيه يبقى ده اول حاجه ماشي يبقى من حق الاب انه ياخد من مال ابنه كل اللي هو عايزه بس بشرطين انه ما ياخدش حاجه يكون الابن في شده الحاجه ليه يعني مثلا زي ايه يعني الابن مريض والفلوس ده هجيب بيها علاج يبقى الاب ما ياخدش فلوس العلاج صح ولا لا يبقى ما ياخدش حاجه يكون الابن يعني في قمه الاحتياج ليها الحاجه الثانيه ما ياخدش من ابنه عشان يدي ابنه التاني ده ظلم اما من غير الحاجتين دولت ياخد زي ما هو عايز يخش بيت ابنه في اي وقت ياكل ويشرب وياخد اللي هو عايزه حتى لو لم يستاذن ابنه اهو ده الشرع يا اخوان مش فاهم ايه فاستدلوا بالثلاث ايات دي اول حاجه اللي ايه تب كذا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب الايه الثانيه استدلوا ان الاولاد هبه هبه يعني يعني هديه وربك عز وجل ادى الهديه لمين للاب والام طب طالما خدوا الهديه يبقى من حقهم يتصرفوا في الهديه قال الله عز وجل لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب من يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا يبقى اذا اه يبقى اذا ايه يا اخوانا يبقى اذا الاولاد هبه هديه من عند الله عز وجل يبقى الاب والام من حقهم انهم يتصرفوا في الهبه ولا لا هديه الحاجه الثالثه بقى استنبطها الامام سفيان بن عيينه اللي هي من الايه اللي في سوره النور ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او كذا او كذا او كذا فذكر كل الاقربين في الايه ديت الا مين يا اخوانا الا الاولاد بس سبحان الله يذكر الأم والأب والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والأصحاب أو ما ملكتم مفاتحه شفت ايه؟ وعلى رغم من ذلك ما ذكرش الأولاد قال لك ليه؟ قال لك لأن المسألة مش محتاجة بيت الأب هو بيت الابن وبيت الابن هو بيت الأب شوف خدت بالك؟ فاستنبطوا من الثلاث آيات دولت إن أنت ومالك لأبيك ولذا ورد في الحديث عن سيدنا أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله بتسعة تسع حاجات خدهم وصية من الحبيب عليه السلام كان من ضمن الوصية يا إخوانا وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما يا الله تخيل يقول لك وإن أمراك أن تخرج من دنياك يعني إيه من دنياك يعني أنا راجل عندي فيلا وشركة وعربية وجه أبويا ولا أمي قالوا لي أنا عايزين العربية والشركة والفيلا اتفضلوا بتوعنا وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما الرواية الثانية عن سيدنا معاذ بيقول أوصاني رسول الله مش بتسعة لا بعشر كان من ضمنها ايه ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك شوف يا اخوانا ادي بر الوالدين يا اخوانا ده يا اخوانا ده الاسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله تخيل بل ان حتى اصحاب الاعراف اللي هم يوم القيامه بين الجنه وبين النار انت عارفين دول مين سيدنا ابن عباس بيقول اصحاب الاعراف دول ناس خرجوا وجاهدوا في سبيل الله بس ما استاذنوش الاب والام طبعا لو الجهاد فرض عين يخرج من غير استئذان انما لو فرض كفايه لا لازم يستاذن فده فخرجوا من غير استئذان لفرض كفايه فخرجوا فجاهدوا فقتلوا في سبيل الله قال لك فمنعهم الجهاد في سبيل الله من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة ففضلوا بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم أن يدخلوا الجنة شوف دي أدي أصحاب العرب بسبب إيه؟ بسبب إنهم ما استأذنش أبوه وأمه وراح فين يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى عشان كده الاسلام بيقول لك قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله حديث في البخاري عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ ايه احب حاجه لربنا؟ ادي يا اخواننا الاسئله دي الاسئله الصحابه لما قلبهم كان متعلق بالله عز وجل كانوش يسالوا الا عما يقربهم من الله مش ايه اللي يجيب قرش النهارده وايه اللي لا اهم حاجه عندهم والله يا اخواننا رضا ربهم سبحانه وتعالى والجنه ما كانوش يبحثوا غير عن كده وبس فده قال الصلاة على وقتها صلاة وقتها الكلام ده اللي بيجمع بقى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والخمس صلات مع بعض لا ما ينفعش الكلام ده ابدا لان ربك عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سيدنا ابن عباس قال لك إضاعة الصلاة هنا مش تركها لا ده راجل بيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء قال لك فسوف يلقون غيا إيه الغي ده يا ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغي فقال هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من شدة حر هذا الواد ده مين يا اخوانا اللي بيجمع الصلاة قال لك طب وليه يعني هو سابها قال لك هو ما سابهاش صحيح لكن انت لو مديرك في العمل قال لك عايز اقابلك الساعة 3 هتروح له الساعة 1 وتقف مستني ها على الباب ساعتين ويمكن هو كمان يقول لك مش فاضي غير بعد ساعتين تبقى اربع ساعات طب ربك عز وجل ولله المثل الاعلى بيقول لك تعالى لي الساعة 12 تروح للساعة 5 ليه؟ يبقى اذا كده ما فيش توقير لله سبحانه وتعالى عشان كده العذاب اصبح شديد شوف قد ايه يبقى الصلاه على وقتها ثاني حاجه يا اخوانا قال وبر الوالدين وثالث حاجه الجهاد في سبيل الله يبقى قدم بر الوالدين على ايه على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الحديث الثاني في البخاري ايضا عن ابن عمرو عن ابن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم اسمع بقى الحديث ده بيقول له ايه قال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد ابتغي الاجر ببايعك على ايه على ان هاجر معاك وجهت في سبيل الله عايز الاجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من والديك احد حي حد من الاب والام حي قال نعم كلاهما الاثنين عايشين قال فتبتغي الاجر يعني فعلا عايز الاجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما قد ايه طيب الروايه الثانيه بيقول ايه قال له احي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد فسمى بر الوالدين مجاهده الامر يا اخوانا مش بالسهل برضه ما انت من السهل انك تزعل اي حد لكن مش من السهل ترضي اي حد صح ولا لا؟ يعني ممكن عشان ترضي انسان تقعد سنين لكن عشان تزعله في لحظه فدي برضه عشان بر الوالدين ممكن تقعد تبرهم سنين وعلى اخر ايامك تعقبهم عياذا بالله تنقض كل اللي انت عملته مش قد ايه؟ طيب ويموتوا غضبان عليك ممكن برضه العكس من السهل جدا انك تعقبهم في لحظه لحظه واحده تعقبهم فيها ولذا تامل معي سيدنا عبد الله بن عمر مره كده كان واقف حوالين الكعبه فلقى واحد راجل ها شايل امه على الساق وعمال بيطوف بيها حوالين الكعبه لانها مش قادره تطوف يعني فبيطوف بيها فالعرق بقى نازل من وشه وتعبان وهلكان فقال له يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقها يعني بعد ما عمال بقى اشيل وعرق كده عشان خاطر امي ها وفيت حقها قال لا والله ولا بظفرة واحدة من زفرات الولادة كلمة الآه الآه اللي الام بتطلعها وهي بتولد انت باللف والشيل اللي انت بتعمله ده كله ما وفتاش حتى زفره واحده طلقه واحده مش فدي يا اخوانا صحيح يعني ولذا يعني عايزين نتامل مع بعض نشوف ايه فضائل بر الوالدين تامل معي بقى لمساله بر الوالدين عشان تعرف فضائل بر الوالدين احنا مجهزينها كده في عناصر سريعه كده عشان تعرف بس قد ايه بر الوالدين ده الخير كله فيه والله اول حاجه يا اخوانا بر الوالدين سبب في تفريج الكروبات والنهارده الناس كلها في كرب ربنا وحده العالم بيه فالنهارده النهارده محتاج تفريج الكروبات بايه؟ قال لك ببر الوالدين. ايه اللي يشهد لكده؟ الامام البخاري بوب في صحيحه حديثا وقال باب اجابه دعاء من بر والديه. اجابه دعاء يعني اللي بر والديه ايه؟ رب سبحانه وتعالى يستجيب دعائه. وكان من ضمنهم قصه الثلاثه اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخره. الراجل اللي هو بر والديه قال ايه؟ قال اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبيه صغار كنت أرعى الغرع عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت رحت كده عشان أرعى الغنم فقعدت أطلب الشجرة ما فيش فين وفين لما لقيت ماشي فتأخرت على الأب والأم فرجعت لقيتهم إيه لقيتهم نايمين قال فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب جئت باللبن كده وقفت عند أبوي وأمي لقيتهم نايمين قال لك فضلت واقف عند رأس الأم والأب لحد الصبح وولادي يتضاغون جوعا يا أبي نريد الطعام يا أبي نريد الشراب وهو أبدا ما حدش يشرب قبل أبويا وأمي أبدا صدق فضل كده لحد لحد ما صبحوا الصبحية وقاموا شربوا اللبن من إيديه قال اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ففرج الله عنهم الصخرة شوف تخيل بإيه يا إخوانا ببر الوالدين صخرة تتحرك بدعوة رجل كان برا بوالديه برضه تعلم ان رضا ربك سبحانه وتعالى في رضا الوالدين اي أيوة والله العظيم عايز ترضى ربنا ارضى والديك قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما سبحانه وتعالى كمان يقول لك واحد يقول لك طب انا دلوقتي يعني ايه المساله ضنك معايا ومفيش فلوس واقول لك بر والديك ربك هيكرمك طب ما معيش غير مثلا 5 جنيه اقول لك ادي ال 5 جنيه للاب والام وربك يخلف عليك 50 جنيه بل 500 جنيه مش فاهم دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سره ان يعظم الله رزقه وان يمد في اجله يعمل ايه يا اخوانا؟ فليصل رحمه طب رحم ده ايه احسن فيه حاجه فيهم يا اخوانا؟ الاب والام الروايه الثانيه بقى للامام البيهقي قال فليبر والديه وليصل رحمه ادي ثاني حاجه او ثالث حاجه من فضائل ايه؟ بين الوالدين طيب رابع حاجه يا اخوانا قال لك لو انت بقى كنت وقعت في دنيتك في كبائر ومفيش انسان خالي كلنا اصحاب ذنوب مفيش حد يقدر يقول لك انا معصوم ابدا لا عصمه الا لانبياء الله عليهم الصلاه والسلام يبقى ممكن تكون وقعت في اي معاصي او ذنوب سواء كانت كبائر ولا صغائر ايه الطريق الذي يغفر به تلك الكبائر اولا الاستغفار مجرد ان تستغفر وتتوب الى الله سبحانه وتعالى ده سبب من المغفره لكن من ضمن برضه اسباب المغفره بر الوالدين قال مكحول بر الوالدين كفارة للكبائر ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه وبعدين وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما جه راجل ابن عباس بيقول له ايه؟ قال له اني خطبت امرأة فابت ان تنكحني رحت اخطب واحدة رفضتني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحه راحت ما رضتش تتجوزني انا وجوزت واحد غيري قال صغرت عليها فقتلتها ازاي ازاي ترفضني وتبقى واحد تاني قمت رحت قاتلها قال فهل لي من توبه؟ قال له ابن عباس امك حيه؟ امك عايشه؟ قال لا قال تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت الراجل مش ام سيدنا عطاء بن يسار سال سيدنا ابن عباس قال له الله انت سالت ليه ام حيه ولا مش حيه؟ قال له ابن عباس اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده. شوف قد ايه؟ قال له انا سالت ام حيه ولا لا عشان لو كانت حيه يبرها فربك عز وجل يكفر عنه الكبائر شفت تخيل يا اخوانا وبر الوالدين والله ها من اسباب حسن الخاتمه اي أيوة والله العظيم لان بر الوالدين ده طاعه بل عبوديه لله عز وجل مظهر من مظاهر العبوديه مين اللي امرك بها؟ ربك عز وجل يبقى انت لما تطيع ربنا وتبر الوالدين يبقى انت عبد لله سبحانه وتعالى فعشان كده ربك عز وجل قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء شاب صغير يا اخوانا كان في سكرة الموت وكان برا بوالديه دخلوا عليه قالوا نلحقه بقى كده في النزع الأخير نذكره بالله لكي ينطق الشهادتين يقول لا إله إلا الله ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة فهم داخلين عليه من هنا فلقوه بيشاور لهم بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله فقالوا لا إله إلا الله فمات الشاب فده وكان ضارا بوالديه وبر الوالدين برضو يا اخوانا سبب من اسباب الفوز برحمه الله عز وجل. ايه الدليل على كده؟ استنبطها العلماء من حديث جميل جدا قال لك إذا كان ربك عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين غفر لامرأة باغي باغي من البغايا وبغي دي يا اخوانا مش معناها انها زنت مره لا دي رفعت رايه البغاء عياذا بالله يعني بقت مشهوره غفر لها لانها سقط كلبا كلب سقته فربك عز وجل غفر لها فما ظنك بمن يقدم الطعام والشراب والبر لوالديه يبقى ربك عز وجل يغفر له ولا ما يغفرلوش مش قد ايه ولذا قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماوات كذلك احنا النهارده مثلا بنصلي وبنصوم وبنحج وبنقدم الطاعات بنتمنى ان ربنا يقبلنا يا اخوانا صح ولا لا؟ في حد بيعمل طاعه ويتمنى ربنا ما يقبلهاش منه؟ لا طبعا كل انسان عايز ربك عز وجل يتقبل منه قال لك من اسباب قبول الاعمال دي بقى بر الوالدين ايه الدليل اسمع قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده خد بالك وبلغ أربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربك قال ايه اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون تخيل ده طيب برضه ربك عز وجل تقبل الاعمال وغفر الذنوب وغفر الكبائر محتاجين نخش الجنه ربنا يرزقنا واياكم الجنه قال لك اهو بر الوالدين بقى من اعظم الاسباب اللي دخلت الجنه تسمع ماذا قال هذا الرجل الصحابي الجليل عن فيصل بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر قال لك أصبت ذنوب أنا شايف كده أنها من الكبائر قال فذكرت ذلك لابن عمر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما هي ايه الذنوب اللي انت عملتها تحكي لي قال له عملت كذا وكذا وكذا وكذا سيدنا عبد الله بن عمر قال له لا لا لا دي مش من الكبائر ديت مش من الكبائر ثم نظر اليه سيدنا عبد الله بن عمر وقال له اتفرق من النار انت خايف تخش النار ها قال نعم قال اتحب ان تدخل الجنه قال له ايوه قال احي والداك قلت عندي امي ابويا ميت وبس امي هي اللي عندي قال فوالله ده مين اللي بيقسم سيدنا عبد الله بن عمر قال فوالله شوف الصحابي بقى لما يقسم بالله فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر مش قد إيه؟ بل إن الإنسان يا إخواننا والله لو بر والديه فله يوم القيامة كما ثبت في الحديث بابان من الجنة ففي البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلما قال وإن ظلما بعض الناس بتيجي لك يقول لك إيه أنا بصراحة مش قادر أبر والدين دي يا سيدي قال لك أصلهم بيظلموني عملوا كذا وفضل أخويا عليا وعملوا فيا وخدوا مني وسووا أقول لك مش مشكلة مش دي مظلمة ربك هيحاسبهم على المظلمة دي لكن أنت خش الجنة من وراها صح ولا مش صح يا إخوانا انت فوز الاب وحش ماشي الام وحش ما فيش مشكله لكن انت فوز من وراهم بالجنه انت عايز اكتر من الجنه يبقى انت لما تلحق تفوز بالجنه انت اللي فايز والله وانت عايز اكتر من كده عشان كده نعقب بالمساله الثانيه طب تكلمنا عن فضائل بر الوالدين نشوف بقى ايه نغبه العقوق ونختم الدرس ازاي تبر والديك ايه هي الوسائل اللي تعينك على انك انت فعلا تصبح بارا بوالديك مغبه العقوق يا اخوانا مغبه عظيمه اول حاجه احذر ان امك تدعي عليك اي أيوة والله العظيم احذر احذر انها تغضب عليك في لحظه وتدعي عليك لان دعوه الام مستجابه وانتوا فاكرين قصه جريج العابد والقصه صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهد الا ثلاثه ثلاثه بس اللي يتكلموا في المهد وكم من منهم طفل صغير في قصه سيدنا جريج العابد كان سيدنا جريج يا اخوانا ايه باختصار شديد كان راجل اعتزل الناس لقاهم كده في ضلال قال لك لا اعتزل الناس واعمل صومعه عن نفسي وعملها من دورين الدور الاولاني ملوش سلالم وبيطلع للدور الثاني بحبل علشان يشد الحبل وما حدش يطلع له فاعتذر قاعد يعبد ربنا المهم بني اسرائيل غاروا منه قالوا يا هو يعبد ربنا واحنا لا ها طب خلاص احنا هنوقعه في ايه في تهمه جابوا بغيه من بغايا بني اسرائيل والبغيه دي ايه كما ورد في الروايه الاخرى كانت بنت الملك بنت ملك البلاد كانت بغيه قالوا لها بص بقى احنا عايزينك ايه تتهم سيدنا جريج بانه فعل بك الفاحشه قالت لهم ماشي فذهبت وتعرضت لسيدنا جريج فلم ينتبه لها قامت متعرضه لواحد راعي كان قاعد في ظل الصومعه فزنى بها فحملت منه ومشيت بين الناس وقالت لهم هذا الابن الذي في بطني من جريج سبحان الله السبب في الامر اصلا يعني انا الحقيقه اوجدت في القصه كده في عجاله فنسيت السبب جزاك الله خيرا السبب ان هي راحت امه تنادي عليه يا جريج يا جريج فهو في الصلاه كان بيصلي صلاه نافله يقول يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي فساب امه وما ردش عليه حلو الكلام المهم راحت له اليوم الثاني يا جريج بتنادي عليه عايزاه يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي برضه قام سايب ايه امه أم يكمل ثلاث ايام بالمنظر ده فالام دعت عليه دعوه قالت اللهم لا ايه لا تقبضه حتى ينظر الى وجوه المومسات هذا رفض الحديث عشان حد يحسب ان احنا جايبين يعني لفظ لا هذا رفض الحديث اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات فحملت من الراعي فالمهم بنو اسرائيل لما لقوها ماشيه بقى وولدت وماسكه الولد بتقول ده من جريج راحوا هناك قعدوا يكسروا في الصومعه يا فاعل يا زاني يا كذا يا كذا يا كذا الراجل اتخض ايه اللي حصل؟ استنى لما انزل لكم مد الحبل قام نزل لهم ايه الحكايه؟ قالوا له انت زنيت بهذه المراه وحملت منك هذا الطفل سيدنا جريج قال لك ايه المنظر ده بقى؟ فواخدينه بقى عشان يعاقبوه فهو ماشي لقى البغايا والمومسات قد اجتمعنا على الطرقات على جانبي الطريق ها بيبصوا له ويضحكوا فتبسم فلوط تتبسم ليه؟ قال اتبسم لان دعوه امي قد نالتني فدي امه دعت عليه ان هو ايه؟ ينظر الى وجوه البغايا فنظر الى وجوه البغايا فدي النبي عليه الصلاه والسلام علق قصه بالايه؟ بيقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن شد إيه؟ هي دعت عليه بس يبص في وشوشهم وده دليل عليه يا إخوانا إن النظر لأهل المعاصي يعني عقاب من عند الله سبحانه وتعالى عقاب والله إنك تنظر في وش أهل المعاصي ده عقوبة من عند الله عز وجل لأن من فضل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمك بالوشوش الطيبة دي تقعد كده تبص فيها وشوش أطاعت الله عز وجل وسجدت لله سبحانه وتعالى الراجل عمل إيه يا إخوانا قام مصلي ركعتين ودعا ربه عز وجل هو ده بقى صدق اللجوء لمين لله عز وجل فنظر الى الطفل الطفل كان ابن يوم او يومين كان لسه مولود بقاله يوم او يومين ووكته في بطني وقال من ابوك فانطق الله الطفل اللي هو لسه مولود قال ابي فلان الراعي فظهرت براءة مين سيدنا جريج لكن الاصل الموضوع يعني الشاهد في الموضوع ان امه لما دعت عليه ربك عز وجل استجاب دعوتها يبقى اذا ايه يا اخوانا الواحد يخاف من دعوه الام في السير أنه دخل أعرابي على خليفة واحد من الأعراب دخل على خليفة فشكى له عقوق ابني قال له ابني بيعقني وما بيبرنيش فقال الخليفة ماذا يصنع معك يعني ابنك بيعمل ايه قال له والله يا أميرنا لقد جعت ليشبع وسهرت لينام فلما احتودب ظهري وكبر سني تغمط حقي ثم بكى الرجل بكى وهو بيقول ايه وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المدح شاربه تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالب فبكى كل من كان في مجلس الخليفة وكان في راجل برضه ابنه عاصي لله عز وجل فعمال يوعظ يا ابني يا حبيبي روح صلي يا ابني روح صوم يا ابني اعمل الخير يا ابني يا ابني ما بيستعدش جه في مره من المرات الاب بيوعظ الابن ده قام ابنه مسكه ضربه طبعا امر يا اخواننا ربنا يعافينا الراجل ما كانش متوقع ابنه يضربه هل جزاء الاحسان الا الاحسان الراجل بينه وبينك كتم الحزن في نفسه وراح فين وجري على مكة واول ما راح على مكة مسك باستار الكعبة وصرخ وهو يقول يا من اليه اتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد هذا منازل ابنه كان اسمه منازل هذا منازل لا يرتد عن عققي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي الراجل خلص دعائه من هنا يا اخوانا وابنه جاله شلل عياذا بالله شوف الدعوة في ساعتها دعوة الأب والأم يا اخوانا سهم سهم لا يخطئ أبدا يوصل يفتح له أبواب السماء أي أيوة والله العظيم عشان كده بقول لك احذر احذر إن الأم والأب يدعوا عليك المهم رجع فلقى ابنه طبعا بالمنظر ده شوف قد ايه عشان كده رسولك عليه الصلاه والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات يستجابوا لا شك في استجابه الدعوات دي وذكر منهم ايه دعوه الوالد على ولده شوف ايه يا اخوانا وبالعقوق يا اخوانا العقوبه تعجل كل ذنب في الدنيا ممكن ربك عز وجل يمهله ماشي ماشي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال لك إلا عقوق الوالدين ربك يعجل العقوبة في الدنيا غير العقوبة اللي منتظرها في الآخرة تخيل النبي عليه السلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وسيدنا جبريل لما قال لسيدنا محمد عليهما السلام قال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال قلت آمين وحديثك عليه السلام جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر حديث البخاري عن سيدنا أبي بكر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قرن الشرك بعقوق الوالدين عشان تعرف بس المسألة والله ما هي بسيطة والله ما بسيطة تعرفين أن عقوق الوالدين زي ما قلت في أول الدرس بيكون سبب في إحباط الأعمال راجل عمال يصلي ويصوم ويحج ويزكي وما شاء الله عابد ولكنه عقل لوالديه ربك عز وجل يحبط عمله حديث عن سيدنا عمرو بن مره الجهني بيقول ايه جه واحد راجل للنبي عليه السلام قال له ايه تامل معايا الحديث ده بيقول له يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله يعني دخلت في الاسلام وصليت الخمس واديت زكاه مالي وصمت رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا بيعمل اللي انت عملته ده كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا فده معاهم بالظبط كده ما لم يعق والديه شوف بالك يعني يوم القيامة يخش الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء إلا لو كان عق الوالدين لو كان عقا لوالديه ما يخش معهم الجنة فده ولذا والله يا اخوانا فعلا سبحان الله العقوق دوت يجلب على الانسان الطرد من رحمه ربنا تخيل الانسان يدعوه ولا دي ده مطرود من رحمه ربنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب اباه ملعون من سب امه تخيل ملعون مطرود من رحمه ربنا عز وجل وسبحان الله يعني الانسان يعني حينما يتامل عقوق الوالدين والبلاء اللي الامه عايشه فيه تعرف هقول لك على حاجه انت هتستغرب لها قوي هتقول لي يعني ايه العلاقه بين عقوق الام والاب وبين البلاء اللي الامه فيه اقول لك والله انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه من كثر ما انتشرت عقوق الوالدين بين المسلمين ربك عز وجل نزل البلاء على الامه كلها واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب سبحانه وتعالى فالعقوق اللي بيحصل في الأمة ها من أسباب نزول البلاء عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع الحديث ده حديث والله تعجب لما تسمع هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء خد بالك قيل ما هي يا رسول الله ذكر 15 حاجة وكم من ضمنها إيه وإذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل النهارده تبص تلاقي الشاب يقول لك صاحبي ده هو حبيبي وهو سري وهو اللي اقول له كل حاجه وهو اللي استشيره في اي حاجه طب ابوه ولا في دماغه اب ولا ام ولا اي حاجه خالص تبص تلاقي الراجل عنده زوجته يفضل زوجته على امه عياذا بالله مع ان النبي عليه الصلاه سئل من احق الناس بالرجل؟ قال امه ومن احق الناس بالمراه؟ قال زوجها يبقى حق الناس بالطاعة للمرأة مين؟ إن هي تطيع زوجها. لكن الرجل لا أمه أهم عنده من زوجته وأهم عنده من الدنيا واللي فيها. وبعدين برضه سيبك أنت أصل في بعض الناس ما بتعرفش تتصرف، إزاي؟ أنا هفترض النهاردة إن أمي اتخانقت مع زوجتي، أنا هفترض إنها اتخانقت مع زوجتي. وهفترض يا سيدي إن أمي هي اللي ظلمتني، ماشي. أعمل إيه أنا في الوقت ده؟ بسيطة خالص، أتصرف تصرف العاقل. أزعق لزوجتي قدام أمي، وانت ما تعمليش كده ودي ست الكل ودي رجليها فوق دماغنا و- وكذا وكذا واحنا لازم نطيعها واحنا واحنا مش بدين ولو عملت فيك ايه لازم تستفتحها ولا ها تخش الزوجه اوضتها لا معلش امي ست كبيره ولازم نستحملها يبقى انت راضيت الاثنين ولا لا يبقى انت راضيت الاثنين مش تيجي النهارده على اقل سبب تلاقي الام وال- والزوجه الاثنين ضاربين 111 زعل انت طب هتعمل ايه معاهم تسال طبعا الزوجه هي اللي بتلبي رغباتك حبيبتك شديت تقعد تودود لك بقى وتقول لك اصل امك عملت وامك سوت و... شفت ايه؟ وتقعد تودود لك تبص تلاقي نفسك ايه؟ قلبك اتشحن من ناحيه مين؟ من ناحيه ست الحبايب تطلع بره تزعق لامك تغضب ربك عز وجل سبحانه وتعالى وانت هيحصل ايه؟ ده انت لو وصلت حتى انك تضرب زوجتك عشان خاطر ايه المشكله؟ مش فدي لك احنا ما بنقولش تضرب يعني مش فدي لان بعض الناس طبعا يعني في ضربهم يعني ما بيلعبوا مصارعه مش بيضربوا يعني تقول له يعني تقول له اول حاجه الوعظ توعظهم وبعدين تهجرها في الفراش وبعدين ثالث حاجه الضرب يوم هو يوعظها ايه لمده ثلاث دقايق ويهجرها في الفراش لمده ساعه وينزل عليها ضرب لمده ثلاث ايام طب بس وكلام يعني المسألة مش محتاجة وبعدين إيه يعني على طول بنيات و- وكاراتيه ول- يعني وحاجات كده ده النبي عليه الصلاة نهى عن ضرب الوجه يا اخوانا ده نهى عن ضرب وجه البهيمة أعزكم الله فما ظنك بوجه يسجد لله عز وجل يبقى في نهي عن ضرب الوجه والنهارده الكل ما بيضربش غير في الوجه يقول لك فقعتها خمسين قلم ما شاء الله ها طب ليه يا اخوانا ليه ده حرام حتى يعني وبعدين الزوجة دي يعني أمانة في بيتك لازم تراعيها يعني و- وتكون رحيم بيها ده انت مطالب بانك ترحم قطه لو مربيها في بيتك فما ظنك بزوج ام عيالك بتخدمك وتراعيك و... ربنا يهدي الجميع يا رب يبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يبقى اذا اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء طب في الروايه الثانيه بيقول ايه اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة ها حل بها البلاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء او زلزله احنا مش عايزين الزلازل تيجي ده النهارده العقوق يا اخواننا خلت زلازل البراكين تظهر اي أيوة والله فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء او زلزله وخسفا ومسخا وقطفا وايات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتابع انت عارف انت لما تمسك سبحه وتقوم قاطعها من النص يحصل ايه؟ الحبات بتنزل ورا بعض بتتفرج كده قال لك لو بقى ظهر العقوق في الامه شوف قد ايه العذاب هينزل عليكم زي السبحه كده مه- ب- ورا بعضها كده اه شوف قد ايه ربنا يعافينا يا رب ووالله يا اخوانا ربك عز وجل يقول وتلك القرى أهلكناهم لما لما ظلموا طب وفي ظلم أعظم من حقوق الوالدين الغلابة دول اللي هم ربوك وتعبوا عشانك وحرموا نفسهم يا الله ده انت تشوف النهاردة الأب والأم عقبال بس ما بيوصلوا الولد بس لسن السنتين والله لو تشوف العذاب اللي بيشوفوه فعلا عشان كده ربك عز وجل قال رب ارحمهما كما ربياني مش كبيرة لا صغيرة لأن العذاب كله وانت صغير والله العذاب كله وانت صغير طيب أخيرا حتى لا نطيل على حضراتكم ازاي الواحد فينا يكون بارا بوالديه ما احنا محتاجين بقى نقول الداء والدواء قلنا الداء عايزين نقول الدواء ازاي الواحد يكون برا بوالديه اسمع شيء اول حاجه اقامه التوحيد لله عز وجل واحد يقول لك طب ايه علاقه التوحيد ببر الوالدين اقول لك ايوه ما انت لما تكون موحد لله عز وجل ها تبقى حبيب الرحمن عز وجل وربك عز وجل من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب في اخر الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وبعدين ولئن سالني لاعطينه ها ثم انت تتوجه الى الله عز وجل لان حققت التوحيد يا رب اعني على بر الوالدين هيعينك ولا مش هيعينك؟ هيعينك والله يبقى اول حاجه تحقق التوحيد لله ثاني حاجه يا اخوانا انك تستعين بالله عز وجل سيدك رسول الله عليه وسلم ايه قال لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ والله اني لاحبك يا الله شوف يا اخوانا الكرامه لسيدنا معاذ تخيل حبيبك عليه الصلاه والسلام قدامك دلوقتي تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك دلوقتي وبيحلف لك بالله انه بيحبك تعمل ايه يا اخوانا والله يا اخوانا الواحد ساعتها لو ليه جناحات لكان يطير من الفرح صحيح يعني يطير من الفرح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له والله اني لا احبك اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى ايه وحسن عبادتك طب وبر الوالدين مش عباده يبقى عباده يبقى انت بعد الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ها يبقى من ضمن ده كله تنوي ان يعينك الله عز وجل على بر الوالدين بالمره صح ولا لا؟ يبقى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. برضه في حته عايز اقولها في النص كده عشان ما ننساهاش. بعض الناس بيظن ان زي ما بيقولوا لنا كده في في المدارس يقول لك انت بتبر الوالدين ليه يا حبيبي؟ عشان ماما حملتك تسع شهور ها؟ وربعتك سنتين ماشي؟ وعملت كذا وكذا وكذا واكلتك وشربتك ولب لا لا لا مفهوم غلط. طب ما في ام ها بتبقى مريضه ما تقدرش ترضع مش قد ايه؟ وفي ام مسكينه ما تقدرش تخدم عيالها مريضه يبقى معنى كده طالما ما خدمتنيش وما رضعتنيش يبقى ما برهاش قال لك لا ده انا بطيع امي وببرها علشان انا اصلا بطيع ربي النقطه دي لازم نفهمها كويس ها لان بعض الناس يقول لك ايه يقول لك اصل انا ما بطيعهمش عشان هم بصراحه كانوا وحشين معايا وانا صغير ابدا يا اخوانا حتى لو كانوا وحشين معاك مش وانت صغير وانت صغير وانت كبير انت بتبر الام والاب علشان علشان انت بتطيع ربك عز وجل ثالث حاجه تعينك على بر الوالدين يا اخوانا ان انت تشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدت له من قبل شهاده قوليه الناس النهارده لما يشوفوا المسلمين بيبروا الاب والام وبيطيع الاب والام ويقول لها يا ابي يا امي ويقول لابويا يا ابتي ويسمع كلامهم ويجيب حاجتهم واذا كانوا مرضى يراعيهم واذا كانوا غلابه يعطيهم يقولوا ما شاء الله ده دين عظيم اللي يدعو الى بر الوالدين يبقى انت كده شهدت للاسلام شهاده عمليه ها أه؟ فيشوفوك يشوفوا الاسلام من خلالك رابع حاجه قراءة القرآن أنت مش بتقرأ القرآن تقرأ القرآن ربك عز وجل بيقول لك إيه في القرآن؟ أن اشكر لي ولوالديك أكيد عديت على الآية يبقى هتطيع ولا مش هتطيع؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان هتطيع ولا مش هتطيع؟ يبقى أنت بتقرأ القرآن وتعمل بما فيه ربك عز وجل يا أيها الذين آمنوا سيدنا عبد الله بن مسعود لك إيه؟ يقول لك إذا سمعت هذا النداء فأصغي له سمعك ها؟ ليه؟ ربك بينادى عليك أنت مش مؤمن ربك بينادى عليك من فوق سبع سماوات فإما خيرا ستؤمر به وإما شرا ستنهى عنه أدي إيه ولذلك ربك عز وجل ده جعل القرآن سبب لتثبيتك على العمل الصالح قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا خامس حاجة يا أخوانا إنك تعرف والله وحط الكلمة دي حلقة في ودانك كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل والله اللي هتعمله مع عمك وابوك النهارده لا تلاقيه من عيالك بكره صحيح والله يحسب في قصص بني اسرائيل ان كان راجل اتجوز وخلف وربى عياله ومش عارف ايه المهم الست ماتت وعياله ماتوا ما فضلش غير ابن واحد الراجل رباه لحد ما كبر الولد اتجوز إيه ابوه تعب راح يعيش عنده حق راح يعيش في بيت ابنه ابنه زهق منه ما هو سبحان الله ما هو الاب يستحملك 60 سنه وانت ما تستحملش اسبوع انا لله وانا راجعون فالراجل راح يعيش عند مين عند ابنه ابنه زهق طب يعمل ايه قال لك نفكر في ايه ازاي اقتله خده اه شوف يعني مش مثلا ازاي حتى افسحه ولا اطرقه ولا لا اقتله ما فيش عنده غير الاسد قال لك ما انا لو صرفته هيرجع تاني ف... فقال لك اقتله أم ركب أبوه على ناقة وركب هو على ناقة جمالين وركبوا ومشوا في الصحراء قال له تعالى نتمشى شوية يابا مشوا مع بعض أول ما وصلوا الصحراء قال له انزل قال له يا ابني هنزل هنا فين يا ابني احنا هنا على كورنيش ولا ولا هتفتحني في الصحراء قال له انزل بس عايزك فنزل فقال له أريد أن أقتلك الراجل استغرب إيه يا ابني ده هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا ابني ده انا ما اكلتك وسمنتك وتختختك وعملت فيك اللي ما تعملش يعني ما تمرش فيك ما تمرش فيك كل ده قال له والله لابد ان اقتلك خلاص حلفت بالله لازم اقتلك قال له يعني انت مصر قال له ايوه قال له طب خلاص اقتل يا ابني بس بلاش تقتلنا عند الصخره دي قال له ما اقتلك فين قال له قتلنا عند الصخره اللي هناك دي قال له طب وهتفرق معاك ايه ما انت كده كده هتتذبح هتقتل هنا ولا تقتل هناك هو هناك في جنه مثلا ولا حاجه قال له لا بس اقتلنا عند الصخره الثانيه قال له لازم اعرف سرها قال له يا ابني عشان انا قتلت ابويا عند الصخره الثانيه وانت هتقتلني عندها النهارده والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان شوف قد ايه شوف ربك عز وجل يلهم الولد ان هو يروح لنفس المكان برضه كان في راجل مزارع فلاح كان جه في مره بيتناقش مع ابنه فاختلف معاه فابنه قام رزعه قلم الراجل اتسول لانه طبعا يعني حاجه مش متوقعه ابنه يضربه قام ابنه قام ايه قال لك يمكن ما لسه ما فاقش رزعه القلم الثاني يمكن يفوق رزعه القلم الثاني الراجل قال له لا انت ايه ده بتضربني فلسه هيدي القلم ثالث قال له لا بقى اقف عند دي قال له ليه؟ قال له انا ضربت ابويا قلمين بس قال له طب والثالث ده ذكى مني وما نزع الثالث شفت زكاة الابدان فربك يعافيك النهارده اللي هتعمله في الاب والام هتلاقيه من ولادك والله العظيم سادس حاجه يا اخواننا توفقك لبر الوالدين التزام شرع الله وكثره العمل الصالح كل ما تكون مطيع لله عز وجل ربك ياخذ بناصيتك الى طاعته والى بر الوالدين صحيح والله واحد بيعمل في شركه ولله المثل الاعلى ويعني انسان مجد في عمله المدير بتاعه بيستخسر فيه حاجه؟ قال لك لا ولله المثل الاعلى انت تعمل عند الله عز وجل عبدا لله عز وجل مش قد ايه؟ ربك يستخسر فيك اي طريق من طرق الخير قال لك لا ده الرسول صلى الله عليه ان الله اذا احب عبدا استعمله يستعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه يبقى ييسر لك بر الوالدين وييسر لك العمل الصالح ويقبضك عليه سبحانه وتعالى سابع حاجة وفاضل حاجات بسيطة إن شاء الله سابع حاجة البعد عن موافقة الناس فيما يفعلونه أنك أنت لو مشيت ورا الناس يبقى كل يوم إن شاء الله هتعمل اللي ما يتعملش في الأب والأم لو هتمشي على الناس مشي عليه النهاردة خش أي بيت تسمع الابن بيزعق لأبوه وأمه وبيرزع الباب في وشهم وبيكسر لهم حاجة البيت وما بيصرفش عليهم وما بيسألش فيهم وبيكشر في وشهم ويبوز مش وصلت لمرحله ان هو بيقول لهم بس اوف لا ده اوف وبيشتمهم وبيضربهم وبيسبهم حتى وصل الامر باننا نسمع في تلك الامه عمن يقتل امه واباه مش بنقرا في الجرائد يا اخوانا اي أيوة والله العظيم مسلم يقتل امه ويقتل ابوه ان الله راجعون ده اللي اسخن من ده كله نسمع في الجرائد عمن يزني بامه لا اله الا الله ده ازاي يعني جوارحه حملته ازاي يعمل الامر ده يزني بامه امه سبحان الله يبقى اذا ايه المساله محتاجه ان انت ايه تبعد عن الناس الذين يعقون الوالدين لا ده انت تمشي مع الناس اللي بيبر الام والاب وتشوفوا بيعمل ايه وتعمل زيه ثامن حاجه يا اخوانا ان تقتدي بانبياء الله والمرسلين عليهم الصلاه والسلام الله عز وجل ما فيش رسول ولا نبي من انبيائه الا وكانوا بارين بالوالدين شوف سيدنا نوح ربك قال ايه عنه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ده مين؟ ده سيدنا نوح طب سيدنا ابراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بل أخبر عز وجل عن قصته مع ابنه إسماعيل عليه السلام لما أمره بذبح ولده قال يا أبت افعل ما تؤمر ها ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال عن نبيه يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال عن سيدنا عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عشان كده بص سيدنا إبراهيم دعا أبو ازاي شوف انظر ماذا قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه إيه يا أبت زي ما قلت لكم الإمام القرطبي بيقول وده كمال الأدب مش بابي ولا مامي ولا دادي لا يا أبتي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أبوه قال له إيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا سيدنا إبراهيم قال له إيه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظ شوف يا أخوانا شوف البر ده سيدنا أبو هريرة بيقول لك والحديث صحيح مسلم كان رايح يدعو أمه للإسلام كل لما يدعوها للإسلام تقعد تسب النبي عليه السلام تخيل كل لما يدعوها للإسلام فجيت مرة راح للنبي عليه السلام وبيبكي قال لهم لما تبكي يا أبا هريرة قال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام دوما واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره ثبت النبي عليه السلام فسيدنا أبو هريرة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة ادعو ربنا أنه يهديها فدعا لها النبي عليه السلام سيدنا أبو هريرة بقى إيه قال فرجعت إلى البيت مستبشرا بدعوة النبي استبشر كده النبي عليه السلام دعا فقال لك فرجعت البيت فوصلت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني ايه يعني مقفول قال فسمعت خضخضة الماء سمعت حد كده بيتوضا بيغتسل حاجه زي كده وبعدين قمت مخبط فامه قالت له استنى يا ابو هريره استنى على رسله وبعدين قامت فاتحه الباب لقاها ما شاء الله متوضيه ولابسه خمارها وبتقول له ايه يا ابا هريره والله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سيدنا ابو هريره بكى من الفرح وقام راجع للنبي عليه السلام قال له ابشر يا رسول الله لقد اجاب الله دعوتك فقام النبي وحمد الله واثنى عليه ودعا بخير شوف دي ادي الدعوه يا اخوان دعوه عظيمه انك تدعو الام والاب للاسلام اذا كانوا على غير الاسلام ولطاعه الله اذا كانوا على معصيه الله اخر حاجه تعينك على بر الوالدين ان تقتدي بالسلف من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم جميعا والله يا اخواننا لما نيجي نحكي عن السلف بيعملوا ايه مع الام والاب والله الواحد بيكسف من نفسه اي أيوة والله نخجل شوف تخيل قيل لعمر بن زيد واحد اسمه عمر بن زيد كيف بر ابنك بك بيقولوا له ابنك بيبرك ازاي عارفين قال لهم ايه قال والله ما مشيت نهارا قط الا وهو خلفي في الادب يقول لهم انا ما مشيش بالنهار الا وهو ماشي ورايا ما يجرأش يمشي قدامي وما مشيت ليلا قط الا وكان امامي قال لك ليه قال لك لان الاب ممكن يكون نظر بعيد فتيجي حفره قدامه فلما الابن يقع في الحفرة فده مش مشكلة إنما الأب يقع في الحفرة ده ممكن يموت فيها راجل كبير في السن مش قد فمن أدب الولد يجي بالنهار يمشي ورا أبوه بالليل يمشي قدام أبوه قال ولا رقى سطحا وأنا تحته لو بيت كده دورين ما يقدرش يطلع فوق الدور الثاني وأنا واقف في الدور الأولاني ليه؟ لأنه أبوه تحت النهاردة ما شاء الله يقعد مجعوس ورجل على رجله وفي وش أبوه بل إن بعضهم عياذا بالله بيقعدوا يدخنوا مع بعض أي أيوة والله العظيم ويقول اتفضل يا عرب مش مش سبحان الله والله يعني يعني والله الشباب بيحكوا لي على الحاجات بيعملوها مع ابهاتهم عجب يقول لي عادي ده ابويا ده في جنسي سيبك انت ابويا ده مش زي الابهات لا ابويا ده راجل جنتل معصري نشرب مع بعض بيره وسجاير و... ونتفرج على التلفزيون ونروح المسارح و... شو ده ده حتى عارف اسماء البنات بتوعه وانا عارف اسماء البنات بتوعه يعني يعني يعني انا لله وانا اليه راجعون حاجات عجيبه وكل ده يعتبر ان ده يعني خلاص طالما انا جنت معاه وجنت معايا خلاص بقينا حبايب سبحان الله فشوف سبحان الله برضه كان يعني من ضمن الاشياء العجيبه سيدنا حسن بن علي بن الحسين اللي هو المسمى بزين العابدين بيقول لك كان وصل من بره بامه انتوا عارفين كان بيعمل ايه يا اخوانا؟ مش هتصدق يقول لك ما كنتش اقعد اكل مع امي ها خشيه ان اكل شيئا تريده يعني واحد قاعد ياكل مع عمه تخيل معاه المنظر ده والفحم كده فيه مثلا ثلاث اربع حتت لحمه حلوين كده ماشي فممكن هو يقوم منشن على حته امه تكون عينها فيه فهو بيعتبر ان ده عقوق فيقول لك اسيبها هي تاكل لحد اما تخلص اللي في نفسها وبعدين انا اكل مش مشكله برضو عن الفضل بن يحيى كان ابوه بقى اللي هو يحيى الاثنين اتسجنوا مع بعض مره فابوه كان راجل مسكين يعني كان مريض وما يقدرش يتوضا الا بميه سخنه فده طب ابنه يعمل ايه تخيل هم في سجن وما فيش حاجه يتخان عليها ميه قال لك مسك شويه ميه وفضل مقربهم من اللمبه من بالليل لحد الصبح كانت الميه دي فيت ومديهم لابوه عشان يتوضا في اكتر من كده يا اخوانا واحد من التابعين امه بتنادي عليه بتقول له يا فلان قال لها ايوه فصوته عالي بس على صوت امه بس هو مش بيشتمها يا اخوانا ده بيرد عليها بس بيقول لها ايوه فبيقول فحسيت ان صوتي عالي على صوت امي فروحت اشتريت عبدين واعتقتهم لوجه الله شوف دي خشيه ان يعاقبني الله عز وجل سيدنا محمد بن المنكدر امه كان عندها مرض السكر ربنا يشفي مرضى المسلمين يا رب فبيقول لك فبت الليله ديت ادعت كان مرض السكر احيانا ما بيوصلش الدم لاطرافه بيقول لك بت طول الليل ادعت في صابع رجليها وايديها طول الليل واخويا طول الليل عمال بيصلي قال والله ان ليلتي افضل من ليله اخي صدقني انا عمال العب في رجل اخويا امي في رجل امي وهو عمال بيصلي انا ليلتي افضل من ليلته شوف قد ايه يا اخوانا عشان كده والله محتاجين والله يا اخوانا نعرف ما هو حق الوالدين عشان فعلا ربنا يكرمنا في عيالنا يكرمنا احنا ونخش الجنه ويكرمنا بعيالنا يبرونا النهارده الكل بيعاني من عقوق الوالدين والله العظيم يا اخوانا عشان كده محتاجين ان احنا نفتح صفحه جديده مع الام والاب النهارده اللي مخاصم امه ولا مزعلها يروح دلوقتي حالا مش يبوس ايديها لا سيبك من ايديها ده انت تبوس رجليها الاول وبعدين تبوس ايديها اي أيوة والله العظيم عشان ربنا يكرمك في الدنيا الاخره تفوز بدعوه لعل وعسى تموت الام طيب اخر حاجه حتى لو طير عليكم اخر حاجه نسيتها معلش ايه هي طب افرض واحد بيقول لك انا ماليش لا اب ولا ام ابرهم ازاي ما هي دي برضه سؤال مهم يا اخوانا صح لا قال لك واحد راح للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما قال نعم خصال اربع ايه هو الصلاه عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما إيه الصلاة عليهما قال لك لها معنيين إنك تصلي عليها يوم يوم متها صلاة الجنازة ومعناها الثاني إن أنت تدعو لها لأن الصلاة بمعنى الدعاء الصلاة عليهما والاستغفار لهما استغفار لهم استغفر لهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اهم حاجه انك تدعي لهم وتستغفر لهم مش ايه وانفاذ عهدهما ابويا او امي ماتوا ووصى قبل ما يموت يا ابني ربنا يكرمك انا معايا فلوس كتير خد وحط في المسجد الفلاني او ابني مسجد او اعمل سبيل لوجه الله يبقى تنفذ العهد واكرام صديقهما ازاي بقى؟ قال لك اه في حديث صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ماشي في طريق بين مكه والمدينه قبل واحد راجل اعرابي غلبان فسيدنا عبد الله بن عمر كان راكب على ايه؟ على الدابه بتاعته نزل وقام شايل العمامه من على راسه وحطها على راس الايه؟ الاعرابي وقام مركبه على الدابه بتاعته فواحد معاه من اصحابه اسمه عبد الله بن دينار قال يرحمك الله يا ابن عمر انهم الاعراب ويرضون باليسير ايه اللي انت عملته ده كله ده كتير قوي ده كان حته درهم كده تديهوله وخلاص كان يرضيه قال ان ابا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب يعني بيقول ابوه كان صاحب ابويا وحبيبه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صلة الرجل أهل ود أبيه تخيل يعني النهاردة أبوك كان بيصلي ويعرف ربنا وليه صاحبه كان بيصلي معاه في المسجد الأب مات زور صاحبه